السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وآنس الله قلوبكم بحسن المناجاة والمؤانسة لكلامه قرأ الإمام اليوم سورة الزخرف إلى سورة الفتح سبحان الله تجد سبحان الله أن كل آية في كتاب الله كما قلت لكم كل كلمة في القرآن هي كلمة إله قريب إله مجيب إله رحمن رحيم يقول الله سبحانه وتعالى في آية تجعل القلب يقطر حياء وحبا في آن واحد يقول سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين يا سلام على الآية الآية عجيبة جدا ربنا بيقول لنا أفنعرض عنكم ولا نعرض هذه القلوب لهذا الوحي ولتلك الرحمة لأنكم ابتعدتم وأسرفتم يا الله الله الرحمن الرحيم لا يحجب رحمته عن أحد من خلقه فكيف يحجبها عن المسرفين الذي دعاهم ألا يقنطوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سبحان الله فتكرار اسم الله الرحمن في سورة الزخرف بيأكد المعنى ده أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين يا سلام أفنعرض عنكم إحنا نعرض عنكم عشان اللي انتوا عملتوه ده لا يا جماعة أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب وإكثركم في الإسراف والفسق والبعد يجعل هذا سبب أننا نقطع عنكم تجديد الذكرى بالرحمة لا يا جماعة دي رسالة لكل واحد بعيد عن ربنا شوف انت قاعد أمال تبعد والقرآن بيقول لك مهما ابتعدت لن نعرض عنكم أفنضرب عنكم الذكرى صفحة يعني واحد يقول لك زعل مني واداني صفحة العنق لا القرآن بيقول لك مش هأعرض عنكم عشان انت كده مش هعرض عليك لا فده معنى من المعاني الجميلة قوي اللي هي رسالة لكل الآباء لكل الأمهات لكل المعلمين لكل الدعاء لكل العلماء لكل المصلحين اوعى تتوقف عن قول الحق ونشر الحق ونصح الناس مهما ابتعدوا ذكرهم بالله ما زال في بصيص أمل وفي نور في قلوب الكثير والكل يريد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وما يحدث في التراويح إلا مؤشر على هذا الأمر تلاقي ناس سبحان الله بعيدة أوي جت اقتربت عشان كده مهم أوي إن احنا نعيش في الأيام ديت ونستحضر رحمة الله سبحانه وتعالى فأنت خايف ليه والله سبحانه وتعالى هو الرحمن الله سبحانه وتعالى رحيم رحمن بيك في واحد اسمه عمر ابن ذر رضي الله عنه رحمة الله عليه كان بيقول اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيها الإيمان بك والإقرار بك ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيها الكفر والجحود بك فاللهم اغفر لنا ما بينهما يا سلام الناس دي حاسة بالرحمة قوي الناس دي عايشة معاني نفيسة قوي الناس دي بيعرفوا يخشوا ازاي على بساط يقفوا ازاي على بساط الرحمة ويدخلوا ازاي جنة الرضوان في واحد صالح سبحان الله داخل بيتوسل إلى الله من باب الرحمة سبحان الله فبيقول إيه بقى الراجل ده اللهم إنك تقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وأنا تبت من بعد ظلمي فارحمني راجل قاعد إيه بيقول يا رب أنا سمعتك تقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أنا تبت بعد الظلم وبعد الحيرة وبعد الشرب وبعد إطلاق البصر وبعد أن أنا فعلت وفعلت وخنت وابتليت بأشياء لا يعلمها إلا أنت فأنا تبت من بعد ظلمي فارحمني فإن لم أكن أهلا لذلك فسمعتك تقول وكان بالمؤمنين رحيما وأنا مؤمن فارحمني يا سلام فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت تقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني فإن لم أكن أهلا لذلك ده دي تبقى مصيبة فسمعتك تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فأنا في مصيبة فسأقول هذا فأي مصيبة أعظم من مصيبتي أن تضيق علي الرحمة التي وسعت كل شيء فلم تسعني فأنا أقول كما علمتنا إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فارحمني يا سلام راجل مصمم يتوسل إلى الله برحمته الله أكبر في حديث جود إسناده الشيخ شعيب الأرنوط بيقول إيه بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا يزال بذلك فيقول الله لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني يا سلام حريص أوي يا رب أنا جاي في الليالي الليالي العشر وجاي قلبي بينزف حياء انا مش عارف ازاي هكون وسط الناس الطاهره دي انا عارف ان انا ما ينفعش اصلي في الاماكن دي واكون وسط الناس دي انا التمس رضاك يقول ان فلانا عبدي يلتمس ان يرضيني الا وان رحمتي عليه يا سلام فيقول جبريل رحمه الله على فلان ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع ثم تهبط له إلى الأرض الله أكبر الله أكبر اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل وفي حلمك ما يسد الخلل وفي عفوك ما يمحو الزلل اللهم ضربا لا تضيق به الحياة اللهم كن لأمنياتنا مجيبا ولضعفنا سندا ولانكسارنا جابرا اللهم أصلح لي شأني كله فإنه لا يعجزك شيء رحمة الله الرحمن الرحيم هو السند يوم انفض الناس عنك يفهم مرادك حين تخنقك العبرة وانت قاعد بتبكي مش عارف تتكلم يفهم ويعرف ويعلم مرادك سبحانه وتعالى كم مرة غارت نضارتك نظرة الوجه بتاعك ديت سابتك ففاض حنانه عليك تدخل متكدرا فتخرج صافيا تجلس ضعيفا تجلس ضعيفا امامه فتعود قويا كلما ذوى غصنك سقطك رحمته هو ده الامان يا جماعه اذا سالوك عن الامان قل الله هو الامان في فوضى الارض الله هو الرحمن الامان في فوضى الارض تدخل عليه في اي وقت مع كل صلاه عقب كل معصيه بعد كل معصيه بتدخل بلا موعد مسبق بلا موعد مسبق ولا طابور ولا حاشية ولا تقف ويقبلك فورا علي الفيفي بيقول لأنك الله أحلامي مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملؤها الألق لأنك الله فالأقدار باسمة ووجه دنياي منها ضاحك طلق يا سلام بمن ألوذ إذا ما ضاق بي ألمي أروح لمين عما الألم يشد عليا كل الناس عرفت واتفضحت اتفضحت عند البعض لكن أنا حريص أن أصحح صورتي ليس عند الناس ولكن عند من يملك أن يجمل سيرتي عندهم بمن ألوذ إذا ما ضاق بي ألمي ومن سيؤنسني في غربة الضرب كل النداءات خانتني كل النداءات خانتني رحت للكل وناديت عليهم خانوني وأوصلني باب السماء فم ناداك يا ربي بس هو ده الوحيد اللي وصلني لما قلت يا رب كل النداءات خانتني وأوصلني باب السماء فم ناداك يا ربي سبحان الله لا تجد في مثل هذه الأوقات إلا أن قلبك منطرح على بساط الثناء تقعد كده تقول له أرخيت علينا الستر يا رب يوم الخطيئة يوم الفضيحة أنت سترتني أرخيت علينا الستر يوم الخطيئة وكنت الحليم ساعة التجاوز وإحنا بنعمل الذنب وأنا قاعدة بتفرج على الحاجة وأنا واقفة معاه كنت الحليم ساعة التجاوز والغفار رغم الإصرار والعفو لحظة العودة لما جيت في العشر الأواخر وبقول له يا عفو قال لي عفونا والعفو لحظة العودة والبر الرؤوف حين أدرنا الظهور وغرنا طول الأمل في كل لحظات النهوض ومحاولات الإفاقة كنت السند يا ربي في لحظات التعثر كنت الجابر وأنا بقول اجبرني يا ما جبرتني من عثرتي الله أكبر كلما ذوى غصني سقتني رحمتك أأقلق وأنت ربي أقلق فيأتيني قولك مطمئنا لقلبي نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم فكيف يدب القلق إلى قلبي إزاي بقى قلبي بعد كده بقى وإذا خيم ظلام اليأس شع أمل لا تقنطه من رحمة الله كل عما يبقى خلاص اليأس مفرتكني يجي الأمل لا تقنطه من رحمة الله توسعت شرايين الرجاء كل الشرايين اللي جوه وسعت واشتد الطمع حينما قرأ الإمام قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الله أكبر يا رؤوف يا رحيم يا رحمن هذا قولك العطوف لمن جحدوك فكيف ودادك بالذين شهدوا لك بالوحدانية هل تأمل بعد ذلك إلا العفو نادي المنادي في ليالي شهر الجود قل له يا رب يا رب سمعنا النبي يقول أن هناك منادي يقول يا باغي الخير أقبل فتأخرنا وترددنا لكن العزاء إن خطوات الرجوع إليك تطوى أسرع وإن أتاني يمشي أتيته هرولة الرحمة يا جماعة من الحاجات اللي تشحنك في عبادتك بالله سبحانه وتعالى فما تيب على أبينا وأمنا عليهما الصلوات صلوات الله وسلامه إلا بالرحمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تلاقيها حاضرة في دعاء سيدنا نوح وإلا, وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين في سيدنا دو أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين المعنى ده مهم قوي يا جماعة الاسم اللي سميت بيه سورة وأتى وحده في آية هو الرحمن معنى معنى وإشارات لا, تت... لا تنتهي سبحان الله فالعالم ده كله ما قام إلا برحمة الله ولا ينجو أحد من آفات الدنيا وشدائد الأخيرة إلا برحمة الله ولا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله بل وما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليرحمك أنزل لأجلك 124 ألف نبي ونزل لك أكتر من 6000 آية كل ده عشان يرحمك كل ده عشان يرحمك وما تدنكش حيران وانت تايه لغاية ما تموت ومر ومشغول باجتماعات ومشغول بمش عارف ايه بالدنيا وبتاع خلي بالك في واحد من الدعاء ربنا يحفظه بيقول ان كان في جنازه وكان معاهم واحد مشغول جدا عنده اجتماع فحضر الجنازه وبعدين عاوز يمشي بسرعه فواحد بيقول له انت ايه رايح فين؟ قال له معلش بس عندي اجتماع فقال له استنى بس بص على القبور كده فبص قال له شايف كل دول؟ قال له اه قال له والله يوم ما ماتوا كان عندهم شغل كان عندهم مواعيد ده كان عنده ميعاد مع مامته ده كان عنده ميعاد مش مع الدكتور ده كان عنده اجتماع ده عنده عنده كذا خلي بالك كل دول كان عندهم اجتماعات كل دول بص كده على القبور واسال نفسك السؤال ده كم واحد من دول مات فجاه مش لازم تجي لك 20 30 40 رساله عشان تفهم انت انت فاكر وحضرتك فاكره عشان سنك 17 سنه انك لسه قدامك 5 6 10 15 سنه عشان تيجي لك شويه رسائل لا طبعا انت ممكن ما يجيلكش رسائل اصلا وعلى طول انت اللي تتاخد وتكون انت رساله لحد تاني المعنى ده مهم قوي يخليك تقبل بسرعه بسرعه شديده جدا بص على الصفحه بتاعتك كل يوم في واحد بيموت في سنك وفجاه وبيتخطف نسال الله ان يرحم الجميع عشان كده انا لازم من اليومين دول امسك بحبل الرحمه واقول يا رب انا مش هسيب سبحان الله ولو عدت قادر اني اعوضك يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ايه يا سيدي اللي اتاخد منك هترجع اتاخد منك ايه سمعتك والله هترجع احلى الذي اطلق الناس في ان يسخروا منك او يذموك قادر على ان يطلق هذه الالسنه في الثناء عليك يؤتكم خيرا مما اخذ منكم كل جرح في قلبك هيعالجه كل ذاكره في حياتك مؤلمه هتتحول لافراح في يوم من الايام والذنب بتاعك ده هيبقى ربما في يوم من الايام سبحان الله صدقة جارية وعلم ينتفع بيه ازاي انك تيجي في يوم من الايام وتعلم ناس كتير وتحذرهم ان يقعوا في مشاكل والكلام ده كله لانك تجربتك علمتك فبقى عندك علم فبدات تدعو الى الله سبحانه وتعالى فصار هذا الذنب قلبه اتقلب سبحان الله فكانه ذنب مساب مبدا مهم قوي كل شرخ في قلبك ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يعالجك منه والله سبحان الله عم تشوف الناس في خلوات الليل وخفقات السر تشوف الناس في التراويح ناس وهي في رمضان كده تقول لهم أنتم تجلي الرحمة وسرج السكينة أنتم فعلا تجلي الرحمة لا واللي عاوز يشوف رحمة ربنا أحد التجليات ليها أنتم أحد التجليات ليك أيوة حضرتك وحضرتك أنتم تجلي الرحمة يا سيدي شوف شوف آية الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة يا سلام الله أكبر ربنا وكل بيك ربنا وكل بك بيك من يكتب عليك الز- الزلة صح؟ أليس ذلك؟ إن ربنا وكل من يكتب عليك الزلة الملائكة اللي بتكتب قد تولى بنفسه لك كتابة الرحمة وكتابة الله أزلية وكتابة الملك عليك وقتية والوقتية لا تبطل الأزلية فاستحضر هذا المعنى تحس إنك في حتة تانية خالص المعنى ده مهم إنك تعيش مع كرم الله ورحمة الله رحم ضعفك حفظ جسدك بالعناية أمده بالملائكة الحفظة ورحم ضعفك شرع لك مغفرة الذنوب ويقبل منك التوبة ويجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف تتقرب منه شبر يتقرب منك ذراع تتقرب منه ذراع يتقرب منك باع تأتيه أتاه يمشي أتاه هرولة يا سلام وطلب منك الشكر على قدر الضعف بتاعك فرضي منك الحمد لله ويغفر لك السيئات وقبل منه من الإنسان ومنك عملك على ما فيه من نقص ويثيبك عليه امسك قلبك ثواب الأبد ربنا بيثيبك على صلاة التراويح النهاردة ثواب الأبد يا جماعة أنت مش هتاخد دي آه، يعني أجر بسيط ثواب الأبد ويستره ولا يعيره ده رحمة ويغفر لك ولا يعجل عليك العقوبة رحمة يشملك بالحلم والستر رحمة الله أكبر وفي النهاية خلق الخلق وكتب كتابا هو عنده أن رحمتي تغلب غضبي عشان كده اتحرك اتحرك اوعى تيأس مواسم ال- الوصل دي بتجدد عهد الحب ما تقصرش ومع ذلك تقصر في رمضان يجيب لك موسم محبة في ذي الحجة سبحان الله ايه ده يريد ان في صلة دايما وفي صلة يومية صلة الجمال بالصلاة كل يوم خمس مرات الله أكبر ويأذلك مع ضعفك ونقصك وتقصيرك بالدخول عليه والناتئة وتقف بين يديه وتتلو كلامه في الصلاة إيه ده؟ وتيجي تكبر أوجب على على أولادك أن يبروك ويوقروك تيجي تتجوز أوجب على أولادك البر والتوقير طب لو كبرت وبقى عندك ولد أوجب على والده الرعاية ورحمته صغيرة يا سلام لو أنت غني يعطيك مال تتصدق بيه فيقبله هو اللي عطاك وانت تتصدق ويقبله طب لو انت فقير يقول للغني اديله سبحان الله ويحفزك في الرحمة يقول لك ايه الراحمون يرحمهم الرحمن طب ارحم اللي جنبك ارحم اخوك عشان ارحمك الله اكبر ومن الرحمة والرأفة يخوفك من النار يقول لك شايف النار فيها ايه وفيها ايه وفيها ايه هذه النار لا تليق بك ايها المكرم عشان كده يا جماعة عاوزين نتشبث برحمة الله وننطلق في الليالي دي بالمعنى دوت نكون معاه اختم ليس بن سعد في يوم من الايام راجل هو كريم وراجل بيرحم الناس في يوم من الايام واحده قالت له انا لي ابن عليل ابني تعبان واشتهي عسله انا عاوز عسل فقال يا غلام اعطها مرطه يعني اديها الله اكبر 120 رطل يعني اديها عسل كتير قوي فبيقول له ايه ده ده هي سالت حاجه يعني بسيطه يعني نديها ده فقال له ايه بقى سالت على قدرها ونعطيها على قدرتنا يا عالجمال أوه، هي سالت على قدها احنا بندي كل واحد بقى ايه كل يعمل على شاكلته دي شاكلتها كده قالت اديني كذا لكن الله يعطيها حاجه تانية خالص وفي يوم من الايام واحد اشترى منه حاجه فكان يعني يتمنى ان البضاعه كان متوقع ان البضاعه تبقى حاجه معينه فما عجبتوش فكانه استقلها فرجع البضاعه فلما رجعها اداهم هو ال- ال- فلوسهم واداهم عليها حاجه هديه فابنه بيقول له ليه عملت كده شوفوا يا جماعه المخلوق عمل ايه عشان تعرف الخالق بيعمل معاك ايه قال انهم قد املوا فيها املا هم كانوا املوا في البضاعه دي املا فاحببت ان اعوضهم عن املهم هذا كان نفسهم كان عندهم طموح في بضاعتي فرجعوها لا لا ياخدوا ما فيش مشكلة هم أملوا بالله عليك يطلع الله سبحانه يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك أنك تؤمل في هذه الليالي أن يغشاك برحمته ويعفو عنك ويكرمك ويقبل منك ويعفو عما مضى ويهيئك يهيئك لما هو قادم سبحانه وتعالى يعلم أن هذا أملك ثم يضيعك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه ويسددني وإياكم لحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم